نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة الاسم بيخلي الإنسان قلبه يرفرف ويطير من السعادة إن احنا بنتكلم عن يوم في الجنة يا ترى ممكن نقضي اليوم ده فعلا في الجنة خد بالأسباب واحسن الظن بالله وان شاء الله هندخل الجنه برحمه ربنا لان النبي قال كده لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته خد بالاسباب وربنا هيكرمنا ان شاء الله وبحسن ظننا بالله ربنا سبحانه وتعالى ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع لدرجه ان احد السلف قال كلمه عجيبه قوي الكلمه دي اثرت فيا قوي قال والله لو كان الذي سيحاسبني يوم القيامه ابي او امي ما فضلت ذلك قالوا كيف ذلك قال لأن الله ربي أرحم بي من أبي وأمي أما سمعتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع فكلنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا ييسر لنا أسباب إن إحنا نجتمع على الإيمان وعلى الطاعة وإن إحنا نذكر بعض بالجنة ونذكر بعض بالآخرة اكيد ربنا لو لو ما كانش رايد بنا خير ما كانش جمعنا ال ال في القعده الجميله ديت وفي المكان الطيب المبارك ده السلف الصالح كان لهم كلمات كلها من نور كان واحد منهم بيقول للتاني بيقول له طب انا بحب ربنا اعرف منين ان ربنا بيحبني والكلام ده هديه ليكم ان احنا بنحب ربنا نعرف منين ان ربنا بيحبنا قال له اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك احنا في شهر رمضان شهر كريم مبارك خدوا بالكم من حاجه لو حد فيكم ما كان كان مقامه عند ربنا اقل من كده كان زمانه دلوقتي قاعد قدام الفوازير والمسلسلات والافلام والمسرحيات لكن ربنا اقامكم عشان تتفرجوا على برنامج يوم في الجنه والبرامج التانية الدينيه الجميله النافعه وان انتوا تقعدوا تذكروا ربنا وتصلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم وتقروا القران وتصلوا تراويح وتصوموا هو ده مقامكم وهو ده قدركم ومكانتكم عند ربنا سبحانه وتعالى احبابي اتكلمنا في الحلقات الماضيه في بعض الحلقات اتكلمنا عن الحور العين وجمال الحور العين وكيف نفوز بالحور العين وقلنا نصيب الاخوات المؤمنات بفضل الله في الجنه من برضه من ازواج صالحين في الجنه واتكلمنا بعدها عن اعياد المؤمنين في الجنه والاعياد التي لا تخطر على قلب بشر كان في موقف جميل جدا كنت حابب اذكركم بيه علشان نصبر على ابتلاءات الدنيا وعلى تريقه المنافقين والمجرمين في الدنيا لان احيانا المؤمن قلبه يعني بيتعب من ال من ال من سخريه المجرمين او المنافقين في الدنيا لا ده انت ربنا هيكرمك في الاخره وهتشوف موقف هيخلي قلبك يمتلئ بالسعاده والسرور والغبطه تحس ان انت في قمه سعادتك بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى من خلال القران بينقلنا لمشاهد في الاخره المشاهد ديت هتحصل واحيانا يجيبها بصيغه الماضي ليه كانها حصلت مع ان هي مش هتحصل غير يوم القيامه لكن عشان يدب اليقين في قلبك انها ما دام ذكرت بصيغه الماضي يبقى يقينا هتحصل قال جل وعلا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا احنا شرحنا المشهد ده كله في درس من الدروس انا بس الشاهد ان باخد الايه ديت علشان اقول لكم هم ليه قالوا كده ليه قالوا لهم إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال لك لأن هم في الدنيا حصل موقف عجيب جدا بين المنافقين وبين المؤمنين إن كان لما حد من المؤمنين يعدي او واحده من المؤمنات تعدي في اي مكان كانوا يقعدوا يسخروا منها او يسخروا منه ويستهزئوا ويتريقوا ويقعد يقول لك شفت يا عم ده النهارده كان واحد بقى بلحيه ست سلندر كان معدي واحده لابسه خيمه كانت مش عارف عامله ايه ويتريقوا وانت ما عليك الا ان انت تسكت وتك وتكظم الغيظ لان انت ماجور في كل الاحوال ولعل وعسى سكوتك دوت يمكن يخلي الناس ديت تراجع نفسها فتلتزم او تؤمن ان ما كانتش مؤمنه ويكون ده في ميزان حسناتك يعني ان انت الم- مطلوب منك ان انت تاخذ العفو و- و- و- وان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تعفو عن الناس وتسامحهم وتغفر لهم وتصفح عنهم لان هي دي اخلاق المؤمنين وهي دي اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى صور لنا المشهد دوت ونقلنا مرة أخرى على مشهد من مشاهد الآخرة قال جل وعلا إن الذين أجرموا خد بالك اللي أجرموا في الدنيا دولت ربنا سماهم في الآخرة كفار مع انه في الدنيا كان مجرم في الاخره بقى كافر لان خلاص هو في الاخره ما ينفعش يتوب لانه خلاص بقى في يوم القيامه قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون اول ما يشوف واحد فيهم جاي يقعد يتريق عليك فاهم ازاي راح يصلي يقول لك خدنا تحت جناحك واحده لابسه حجاب يقول لها اهلا يا مش عارف ايه تريقها او خلاص هو مش عارف يكون زيك فعمال يتريق عليك فانت ما تهتمش ولا تبالي ولا تلتفت الوقت اللي هتضيعه في ان انت تدافع عن نفسك اذكر ربنا استغفر ربنا سبح بحمد الله شوف ربنا بيقول ايه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين دي اجمل وصفه قرانيه لما تلاقي الناس عماله بتتريق عليك بتسخر منك بيقولوا عنك كلام مش حقيقي بيطلعوا عليك اشاعات صحفي استلمك وعمال يسب فيك ما تشغلش بالك اوعى ترد على حد اوعى تشغل نفسك بان انت تبرئ نفسك بتبرئ نفسك من ايه هو انت متهم اصلا انت راجل بتعبد ربنا وبتبلغ دعوه ربنا شوف ربنا بيقول ايه للنبي عليه السلام ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون مش بيقولوا عليك كلام وحش مش بيقولوا عليك ان انت ساحر وكاهن وشاعر و و ما تشغلش نفسك طب الوصف يا رب العلاج قال له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اللي هو الموت ثلاث وصفات هم فسبح بحمد ربك قول سبحان الله وبحمده طب ليه فسبح بحمد ربك ربما يكون الناس دي متسلطه عليا انا شخصيا ما بتكلمش عن آه، يعني ان الايات موجهه للنبي عليه السلام مو- يكون- ممكن تكون موجهه لكل مؤمن وهي اصلا موجهه لكل مؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه اليه بعض الكلمات في القران يعني مثلا اقم الصلاه المقصود بها مش النبي بس المقصود بها النبي وكل امه النبي عليه السلام اقصد ان كل مؤمن لما يكون مضايقك حد بيقول عنك حاجه سبح بحمد ربك قول سبحان الله وبحمده ليه لان من قال سبحان الله وبحمده مئة مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر طب ايه فايده مغفره الذنوب مش عارف ما هو ممكن الانسان ده يكون مسلط عليك بذنوبك وممكن يكون مسلط عليا بذنوبي فلما اسبح بحمد ربي تتغفر ذنوبي يترفع عني هذا البلاء يبقى فسبح بحمد ربك قال طب بعدها وكن من الساجدين ليه قال لك لان ربنا قال في ايه تانية واسجد واقترب فلما تقرب تبقى في حمى الله سبحانه وتعالى وفي النهايه اوعى تسيب بقى العباده واعبد ربك حتى ياتيك اليقين شوف هنا ربنا بيقول ايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون يفضلوا يتريقوا عليه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين يروح بقى لزوجته يقول لها ده انا شفت النهارده بقى حته واحد مش عارف عامل ازاي ده شفت واحده النهارده ع- لابسه حجاب مش ع- ويقعد يتريق ويعملها ايه يعني مجال حديث كده للسهره واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون متطرفون ارهابيون فسبحان الله فشوف قال لك ايه قال لك واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم شوف بقى على طول في ساعتها تنقلب الايات من مشهد الدنيا الى مشهد الاخره فاليوم يوم القيامه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يا ترى خدوا جزاءهم ايوه خدوا جزاءهم يا ربي بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان من ضمن المشاهد العجيبه جدا اللي فعلا بتؤثر في قلب الانسان ان انت ممكن يكون ليك صديق في الدنيا صديقك ده عمال ياخد بايدك للنار نفسه ان انت تترك الصلاه و- وتبعد عن الالتزام وعن التدين وعن قراءه القران وتعيش معاه بقى حياه اللهو والمجون والعبث و و- وبعدين يقول لك يا عم انت مصدق ان في اخره اه في ناس تقول لك كده يا عم انت مصدق ان في اخره لو في اخره يبقى رب غفور رحيم ولو ما فيش اخره انت بتتعب نفسك ليه وهكذا وعايز يثبطك باي طريقه ويبعدك عن العباده فلو سمعت كلامه هتضيع ولو ما سمعتش كلامه هتفوز زي قصه الراجل اللي انا هحكيها لكم بعد حاجه بسيطه كده بعد الفاصل القصير دوت فاصل قصير ونرجع لكم ونحكي لكم القصه الجميله ديت ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتوا قد إيه يا جماعة إن الإنسان ما يشغلش نفسه انت كراجل مؤمن انت في قدامك هدف محدد طريقك للجنه يوم في الجنه عايز تقضي احلى ايامك كلها في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والمؤمنين في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اصبر على اذى المفسدين ما تشغلش نفسك بحد اوعى تشغل نفسك في انك تدافع عن نفسك كانت نصيحه من مشايخنا الكبار اللي علمونا ربنا يجازيهم عنا كل خير ان لو حد فيكم حد اتريق عليه حد شتمه حد طلع عليه اشاعه حد حب ينتقده نقد سلبي حد يعمل ما تشغلش نفسك بيه لا تلتفت الملتفت لا يصل انطلق في طريقك للجنة وفي طريقك لدعوة ربنا اوعى تشغل نفسك بالخلق ابدا والله عز وجل وعدك وقال جل وعلا ان الله يدافع عن الذين امنوا فمره سالنا احد المشايخ طب ليه ما ندافعش عن نفسنا قال يا ابني الوقت اللي انت هتضيعه في ان انت تدافع عن نفسك وتخلي غيرك برضه يقول طب خلاص ما دام هو حب يدافع اديله بقى تهمه تانية عشان يدافع واشغله بحاجه ثالثه عشان يدافع هتضيع عمرك كله في الدفاع عن نفسك اشغل نفسك بالدعوه الى الله وبطلب العلم وبالعباده عشان ربنا يكرمك وعمرك ما يضيعش منك وربنا هو اللي هيدافع عنك ان الله يدافع عن الذين امنوا فان كان ربنا وعد بالدفاع عن احاد المؤمنين فكيف بدفاعه عن اهل العلم والعلماء وطلبة العلم يعني ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين قلت لكم قبل الفاصل في قصة جميلة جدا جدا وردت القصة في القرآن الكريم إن المولى عز وجل بيحكي قصة اتنين الاتنين دول يا جماعة كانوا من بني إسرائيل وكانوا أصحاب وكانوا شركاء كانوا عاملين تجارة مع بعض وكانوا شركاء مع بعض فواحد فيهم كان مؤمن والتاني كان كافر خد بالك وبعدين المؤمن يحاول يدعو الكافر ده عشان يؤمن ويبقى ويعبد ربنا والكافر ده مصر على كفره لانه كان بينكر ان في يوم قيامه وكان بينكر ان في ربنا وكان بيقول يعني ما فيش لا اخره ولا بتاع فاحنا ليه نعذب نفسنا ونعبد ربنا ووا فالمؤمن قال للكافر لا بص طالما وصلنا للمرحله ديت كل واحد فينا ينفصل عن التاني وكل واحد يروح لحاله ونقسم فلوسنا وكل واحد يعني ايه يشق طريقه لوحده كان الحصيلة بتاعت أو رأس المال اللي معاهم 6000 دينار وطبعا ده كان مبلغ ضخم جدا في بني إسرائيل فكل واحد فيهم خد 3000 دينار وكل واحد بقى إيه شق طريقه في التجارة بتاعته فالاتنين غابوا عن بعض فترة طويلة جدا يا جماعة ولما غابوا عن بعض فترة طويلة اتقابلوا فالكافر بيقول للمؤمن بيقول له اخبارك ايه وعامل ايه ويا ترى بدات تجاره ولا لا قال له لا لسه ما بداتش انت عملت حاجه قال له طبعا امال هقعد ساكت انا بال1000 دينار الاولى هم كان معاه 3000 بال1000 دينار الاولى اشتريت ارض ومزارع وبساتين وبعض الابار والكلام ده كله وظبطت حياتي بشكل لا يخطر على قلب بشر وعملت وعملت وسويت فقال له طيب خير ربنا يكرمك وراح ماشي وسايبه انا طبعا بحكي لكم القصه ببساطه شديده راح ماشي وسايبه راح المؤمن ده على البيت ووقف يصلي ما شاء الله له ان يصلي وبعدين قال يا ربي ايه في فلان الفلاني اللي كان شريكي اللي هو الكافر ده اشترى ارض وبساتين وانهار و و و وانا يا ربي يعني اسالك يا رب العالمين ان تقبل مني الألف دينار ديت بان انا اشتري بيها ارضا وبساتينا واشجارا وانهارا في الجنه وصبح الصبح وراح مقسم الألف دينار على الفقراء واليتامى والمساكين بعد فتره اتقابلوا مره تانيه فالكافر بيساله ها عملت ايه بدات تجاره ولا لسه قال له لا لسه قال له طيب ما انت كده هتضيع الفلوس بتاعتك وراس مالك هيضيعوا وهتلاقي نفسك في النهايه مفلس الكافر ما كانش قاصد ينصحه انما كان خايف ان هو يخلص فلوسه ويروح يستلف منه فقال له ما تشغلش نفسك ان شاء الله ربنا هيكرمني وهقدر اعمل تجاره كويسه فقال له انت بقى عملت حاجه المؤمن بيسال الكافر انت عملت حاجه قال له طبعا رحت اشتريت يعني لما لقيت نفسي بقى عندي اراضي وبساتين و فرحت اشتريت غل غلمان بقى يخدموني وخدم و- وغلمان وعبيد و- علشان يقدروا يقوموا بخدمتي في المكان دوت ويزرعوا ويظبطوا ويعملوا بقى والتجاره بتاعتي تمشي يعني وكده قال له طب خير رجع المؤمن وراح بيته ووقف يصلي ما شاء الله له ان يصلي وقال يا رب شريكي الكافر دوت اشترى غلمان وخدم وعبيد عشان يخدموه في ارضه فاللهم اني أش- أش- اشهدك اني تصدقت بالالف دينار من اجل ان اشتري بها عبيدا وخدما في الجنه انا بشتري بيهم خدم ليا في الجنه ثم اصبح فقسم الالف دينار الثانيه على الفقراء واليتامى والمساكين قابله بقى لاخر مره فالكافر بيساله عملت ايه إيش- إيه، بدات تجاره قال له لا لسه ما بداتش آه، طيب آه، المؤمن بيساله انت بقى عملت حاجه قال له طبعا امال هسكت يعني قال له انا الألف دينار الاولانيه جبت بساتين ومزارع و و، والألف التاني جبت عبيد و- و- وخدم عشان يخدموني ويشتغلوا فلقيت ما فيش حاجه ناقصاني غير ان انا اتجوز فعرفت ان فلانه الفلانيه ديت زوجها طلقها فرحت اتجوزتها ودفعت لها الألف دينار مهر فرجعت لي واكتشفت ان هي كمان معاها ثروه كبيره فرجعت لي بالألف دينار ومعاها كمان ألف دينار تانية وانا عايش دلوقتي اسعد واحلى ايام حياتي فالمؤمن قال له طيب خير ان شاء الله ربنا يسعدك وراح ماشي وسايبه ورجع بيته ووقف يصلي ما شاء الله له ان يصلي ثم قال يا رب فلان تزوج امرأة بالألف دينار الثالثة وأنا لا- ليس عندي الآن إلا آخر ألف دينار أشهدك أني قد دفعتها مهرا لحوراء عيناء في جنتك يا رب العالمين ثم أصبح وقسم الألف دينار على الفقراء واليتامى والمساكين بعدها بفترة اتقابلوا آخر مرة الرجل ال- ال- الكافر راكب خيل كده عظيمة كده والتاني المؤمن ده ماشي في حالة من الفقر لا يعلمها إلا الله قبله راح مسلم عليه بكبر إيه أخبارك إيه اللي أنت عملته في نفسك ده أديك ضيعت فلوسك وضيعت نفسك ما بقاش حيلتك حاجة قال له لا أنا ما ضيعتش فلوسي قال له أنا أقرضت ربي لمن يوفيني الثمن أضعافا مضاعفة يوم القيامة قال من هو قال ربي جل وعلا فنزع الكافر يده من يد المؤمن وقال أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون محاسبون يعني و- ف- ف- فقال قال هل أنتم مطلعون خد بالك بقى شوف الحتة الجميلة ديت الكافر بيقول للمؤمن هو أنت مصدق إن في آخرة أنت مصدق إن إحنا حتى لو كان في آخرة إن إحنا هنتحاسب يقوم دوت بعد فترة يموت ودوت بعد فترة يموت فدخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار خد بالك ودخل الكافر النار فلما دخل المؤمن الجنة أول ما دخل لقى المولى عز وجل مخلي الملائكة بتقول لهذا المؤمن كل البساتين والأشجار والأنهار والوديان والخيم والقصور دي كلها دي ملكك أنت قال ياه قال له طبعا أنت اشتريت القصور في الجنة فالله عز وجل أخلف عليك كل هذا ففرح جدا شويتين جابوا له الغلمان والخدم في الجنه قالوا له ودول الغلمان والخدم بتوعك في الجنه مش انت تصدقت بألف دينار واشتريت غلمانا وخدما في الجنه قال الحمد لله في الاخر قالوا له وهذه آه، الحوراء و- و- وخلفها اكثر من سبعين حوريه من الحور العين جزاء لك فقد خطبت حوراء فاخلف الله عليك خيرا منها فهو قاعد بقى بيتمتع بالقصور والانهار والاشجار وطعام اهل الجنه و و- وعمال مع الحور العين عمال بيستمتع و فجاه وهو قاعد مع اصحابه في الجنه افتكر صاحبه اللي كان كافر وكان عايزه يكفر بالله وهو عايش معاه في الدنيا ففي ساعتها على طول قال هل انتم مطلعون حد فيكم شاف الراجل ده طب انا نفسي اشوف هو معانا في الجنه ولا في النار فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني الحمد لله إن أنا ما سمعتش كلامك وما عملتش زيك ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ثم قال لأصحابه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون الله قصة جميلة بتدور بين واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار عشان تبقى الرسالة اللي ناخدها من القصة دي يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إن الرسالة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين إن يوم القيامة كل انسان مصاحب انسان هيبعده عن ربنا هيبقى حسره وبال عليه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا احرص اخويا وحبيبي واحرصي اختي الفاضله على صحبه اهل الخير واهل الايمان اللي ياخدوا بايديكم الى الطاعه لأن يوم القيامة من ضمن السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك ويندرج تحت المعنى إن امرأتان برضو تحبتا في الله اجتمعتا على ذلك وتفرقتا على ذلك يعني فعلا محتاجين ان احنا نصحب اهل الايمان وان احنا نكون في صحبه اهل الايمان والتقوى عشان ربنا يكرمنا في الجنه اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في احلى يوم في الجنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنة بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى